بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين الكلام عن الإيمان ما يخلصش لكن ناخد آخر شخصية تميزت بالإيمان شخصية موسى النبي عبرانيين 11 عبرانيين 11 ابتدى الأول بتعريف الإيمان وقال معلمنا بولس التعريف المشهور بتاعه الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى يعني تبقى واثق في حاجة أنت بترجوها وموقن متأكد من حاجات أنت مش شايفها متأكد من حاجات مش شايفها أدي معنى الإيمان ومن هنا جت صعوبة الإيمان أنه فوق مستوى المحسوس وأحيانا المعقول وبعد كده قال فإنه في هذا شهد للقدماء يعني ربنا شهد للقدماء الأنبياء القدام من المنظر ده بالذات من الزاوية دي من القاعدة دي اللي عارف يؤمن يعني يثق ويرجو أمور لا ترى ربنا شهد له وحسبه بار وبقى له مكانة كبيرة عند ربنا وهيمشي معانا في عشرات هيبتدي من عند هابيل ومن عند نوح وبعدين إبراهيم ياخد في وقت طويل وهو بيشرح إيمانه وبعدين يوسف وبعدين نوصل لغاية موسى موسى دي هتلاقوها عدد 23 عشان نشوف الإيمان في حياة موسى ده موضوعنا دلوقتي بالإيمان موسى بعدما ولد موسى يعتبر 1500 سنة قبل المسيح أبونا إبراهيم حوالي 2000 قبل المسيح وموسى حوالي 1500 قبل المسيح وفي الوقت ده الشعب اليهودي كان محبوس في مصر مذلول في مصر مستعبد من ساعة ما يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نزل وهو عجوز مع ستين واحد من ولاده وأحفاده لما كان يوسف الرجل الثاني على مصر حوالي 400 سنة من عند يوسف لعند موسى 400 سنة تكاثروا بشكل غريب اليهود في مصر وساعتها اتولد موسى لما كان عددهم كبير في مصر وفي نفس الوقت بعد ما يوسف مات بشوية بدأ اضطهاد الفراعنة لليهود اللي في مصر اتولد يوسف موسى في الجو ده جو فيه اضطهاد وضيق و... ومشكلة كبيرة بالإيمان موسى بعدما ولد في الوقت ده لو تذكروا فرعون حكم بإعدام كل الذكور المولودين من اليهود ويمكن كان موسى بداية من صغره إشارة للي هيحصل لربنا يسوع بعدها بألف ونص أن يسوع برضه لما اتولد بشهور صدر قرار بإعدام الأطفال برضه وموسى كانت الدايات اللي بيولدوا اليهود معاهم أمر إذا الولد نزل ذكر يقتل فورا فمامة موسى ولدت ما احتاجتش للدايات وأخفته ما موتتوش كسرت القانون معلمنا بولس اعتبر ده بداية الإيمان انه تحدى ان ام وابو موسى اصل كان فيها كان فيها اعدام ليهم هم ان هم يكسروا القانون ده ابو وام موسى ما رضيوش ان موسى يموت وتخطوا الحدود وخبوا الطفل انما لما بقى ثلاث شهور حسه هيطلع وبعدين هيكبر مش هيعرفوا يخبوه فبيقول أخفاه أبواه ثلاثة أشهر لأنهما رأي الصبي جميلا عاوز يقول صعب عليهم يعني طبعا أي طفل حلو في عينين مامته وباباه ولم يخشيا أمر الملك يبقى أول تعبير للإيمان فأبو أم موسى خلي بالكم لسه ما ابتديناش في موسى أبو أم موسى عندهم إيمان فموسى رضى على الإيمان شربوا من أبوه وأمه دي نقطة مهمة يا جماعة احنا صدقوني اللي بنسلم الإيمان لولادنا في كلامنا في تصرفاتنا في علاقتنا بيهم في كل في لبسنا في أكلنا في كل حاجة ساعات نيجي نوعظ عيالنا على كبر بس يبص لك كده يقول لك انت بتقول ايه فين انت من اللي انت بتقوله اساسا اذا كان ابنك شايفك بتكذب اذا كان ابنك شايفك بتخاف اذا كان ابنك شايفك بتلف وبتدور اذا كان ابنك عمره ما شافك واقف تصلي كي تقول له امسك في ربنا مين ربنا انت في زمنك كنت معتبر ان ربنا موجود طبيعي في زمن عيالنا دلوقتي لا ربنا مش موجود طبيعي اقصد ان الالحاد هو السمة السائدة في العالم دلوقتي ولادنا معرضين الى موجة من الالحاد رهيبة جاية على العالم يجاهروا دلوقتي في الغرب ان مفيش ربنا او لو في ربنا خليه في حاله كلام صعب احنا طبعا جوانا ايمان فطري طبيعي تقليدي كالتشرال حتى لو ما كناش متدينين ولادنا مش عندهمش المناعة دي لاقوا فيك ايمان لاقوا في البيت ايمان يوم ما كانت بتحصل مشكلة الطفل شاف ابوه بيقف يصلي ويشكي يا ربنا البنت شافت امها رامية حملها على ربنا خلاص حتى لو زاغت شوية هترجع الصورة دي مش هتطلع من دماغها أبدا عشان كده بولس يقول لتيموساوس أنا مبسوط بيك يا تيموساوس لأن فيك إيمان سكن أولا في جدتك جد جدتك لوئيس وأمك إفنيك وهو ساكن فيك أيضا أنت شاربه عن تيتا وعن ماما أبوه كان وثني تيموساوس في الأول لكن أمه كانت يهودية تقية وجدته كانت يهودية تقية قبل ما يبقى مسيحي طبعا اليهود الأتقياء كانوا طبعا امتداد امتدادهم الطبيعي المسيحي عندهم إيمان طبعا فإيمان سكن فيه عن أمه وعن جدته احنا مسؤولين مسؤولية خطيرة كآباء وأمهات احنا بنفتكر خلاص كلنا نربي وندخل مدارس ونصرف ونحوش لهم ونلبسهم ونجهزهم ونكبرهم محدش واخد باله ان اهم ورث تسيبه لولادك هي الكلمة دي انت عرفت تورثهم ايمان ولا لا مش مهم كل اللي انت بتسيبه ده ممكن يتبخر لو ثبتت في حياتهم ايمان هيعرفوا يقفوا للزمان ده كله يتحدوه انما لو اديتهم كل حاجة وما اديتهمش ايمان يبقى انت ظلمت عيالك ظلمت عيالك ربنا يستر عليهم يقدر ربنا يجيبهم بطريقته إنما أنت مسؤول عن الحتة دي فهنا الإيمان سكن في أبوه وأمه من قبل ما يتولد وبان الإيمان على أبو وأم موسى أنهم لم يخشيا أمر الملك مفيش خوف في حياته ما بالكم خائفين يا قليل الإيمان هنا مفيش خوف وبعدين تعرفين بعد كده شوفوا الإيمان يعمل بقى معجزات غريبة ف تلاحظوا انه اضطروا يحطوه بشكل ساذج ف فاكرين القصة دي عملوا سبت وعملوه بالزفت من جوه عشان ما يدخلش المية وبعدين حطوا البيبي فيه وسابوه في المية الهادية بتاعة النيل وبقت أخته طفلة صغيرة عمالة تجري جنب النيل تشوف السبت ماشي ازاي وبترتيبات إلهية بقى نزلت ابنة فرعون تستحم وبعدين خدت الطفل وقالت ده نسميه ايه قالوا نسميه موسى موسى يعني ابن المية عشان يبقى إشارة للعهد الجديد احنا كلنا ولاد المية ولاد المعمودية فاهم ازاي إشارة وكأن موسى اتولد ولادة جديدة خدتوا بالكم لأن هو كده المفروض يبقى مات يعني هم حطوه في المية على اعتبار هيموت ما عملوش حل خلاص بس مش قادرين يموتوه بإيديهم ابنهم وبعدين يتربى ابن ابنة فرعون طبعا ده يعني بقى جد دلوقتي فرعون وفرعون في زمنهم ده كان يعني فرعون أهم شخصية في العالم ألف ونص قبل الميلاد ده حاجة حاجة مهمة يعني بزمن الفراعنة اتبنته ابنة فرعون وربته وبالترتيبات الإلهية برضو هي مش هتعرف ترضعه وهتلنا مرضعة يهودية فعلى طول اتبرعت أم موسى وكنا دايما نعملها مسابقة ونقول مين اللي رضعت ابنها وكانت بتاخد فلوس على كده هي الوحيدة اللي حصل يمكن أم موسى كانت بترضع ابنها يعني وهي مستأجرة لكده إنما هي بترضع ابنها وعشان ترضعه طبعا ويصحى بالليل وبتاع بتاخده بيتها ورجع رجع موسى لحضن أمه تاني بسر عجيب إنه بقى في حضنها تاني بعد ما سلمته للموت فعرفت الإيمان يعني شافت الثقة في ربنا إزاي تعمل حاجات عجيبة رجع ابنها حي تاني بعد ما سلمته للمية عشان يموت يمكن قعد عندها سنتين غالبا ازاي في السنتين دول تلقن موسى الإيمان محدش قادر يفهمها أبدا لأنه 38 سنة بعد كده بيتعلم وثنية أو بيتعلم فرعونية كل الثقافة المصرية ده جده فرعون فهيطلع مثقف فروسية فلك طب كل العلوم الفرعونية طبعا مصر كانت متقدمة طول عمرها في الفراعنة إنما في سنتين في الأول خالص وأمه بتهشكه بتقول له خين إبران بتقول له صلوات أبونا إبراهيم بتقعد توشوشه في ودانه إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب احفظ يا ولد إله إبراهيم إله إسحاق وما يعرفوش غير كده إزاي لقنته وهو بدري قوي كده سر الإيمان مش الإيمان مش معلومات في ناس تقول مش هنعمد غير لما العيال تفهم تفهم إيه وإحنا حد فينا فاهم حاجة إحنا لغاية دلوقتي ما نعرفش حاجة بولس بجلالة قدره يقول إننا نعرف الآن بعض المعرفة إحنا لو اتكلنا على عقلنا يبقى هنضيع إنما الإيمان فوق العقل الإيمان يشربوه الأطفال ببساطة ببراءة عندهم استعداد طبيعي يثقوا في إله غير منظور عندهم استعداد احكي مع طفل سنتين ثلاثة قول له يسوع بيحبك وهو مش شايفه يصدق عادي جدا والملاك جاي قاعد جنبك في السرير يصدق وهيحصل والعذراء يصدق تعال احكي مع واحد كبير وصلك كده من فوق لتحت ايه اللي انت بتقوله ده يعني ايه الكلام ده يعني فين دليلك طب خليك ابو دليل فالطفل موسى شرب الايمان عن امه التقيه في السنتين ثلاثة اللي قعدهم في بيت أمه غالبا ارتبطت بيه عاطفيا فاحتمال أنه كان بيزورها في أول كام سنة كل ده ممكن يكون شكل فيه إنما طبعا أول ما كبر شوية خلاص إيه اللي هيوديه عند الجارية دي ما دي في نظر المجتمع يهودية عقدة ما لهاش مكان بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون في عز شبابه سن الأربعين خد قرار غريب جدا وهو مرشح أن يكون فرعون في يوم من الأيام لأنه منتسب لفرعون أو يعني على الأقل هيبقى من الدايرة الكبيرة أو اللي بتحكم حتى لو ما كانش فرعون بذاته إيه اللي جابها في قلبه وفي عقله لأ أنا مش تبع المصريين أنا تبع اليهود الغلابة لا أنا مش تبع أمون ورع أنا تبع إله إبراهيم وأصر على الموقف ده أنت هتخسر كل حاجة كده أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون طبعا ده اختيار خطير جدا وبولس بقى بيقولها بتأملاته العميقة شوفوا بولس لما يتأمل في القصة يقول إيه مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية هو عاوز يقولها لنا احنا عاوز يترجمها على حياتنا احنا فبيقول كان قدامه اختيارين يتمتع وقتيا بال... بمصر بالخطية بكل الشهوات بكل السلطات بكل العظمة الأرضية أو يحسب من شعب الله فيكون مصير الذل والبهدلة بس له إله حقيقي قدامه اختيارين فضل أن يذل مع شعب الله من أن يكون له تمتع وقتي بالخطية هو ده اختيار احنا مش عارفين ناخده لغاية دلوقتي احنا نتمنى نبقى ابن ابنة فرعون وبنحلم نكون فراعنة ونشتهي سلطات العالم وكراسيه لكن قدامنا اختيار تاني انك تتذل البديل غريب انك تتذل مع شعب الله تبقى انسان متدين فالدنيا تخبط فيك وتشيل صليبك وتتنازل احيانا عن حقك وتسامح الناس اللي بيظلموك ايه ده مفيش وجه مقارنة ايوه بس فيه في بقى بعد كده حاجات كتير قوي فموسى خد موقف حاسم جدا ودي ده أول قرار إيماني ياخده بالرغم إن هو ما مشيش صح بعدها إنما ده كان قرار جبار في حياته مش همشي في سكة الدنيا همشي مع ربنا حتى لو فيها ذل عندك استعداد تمشي مع ربنا حتى لو السكة فيها ذل ذل التجارب ذل الإهانات ذل الاضطهاد ولا هتدور على المتعة الوقتية حاسبا شوفوا بقى الفلسفة برضو بتاع بولس يقولها ازاي حاسبا عار المسيح مسيح ايه ولسه ما فيش مسيح بس هو مقصود بيها اللي هيمشي ورا ربنا في كل جيل بيشيلوا عاره عاره ربنا كبير على العار لا هو ربنا أصله قصد كده على مدار التاريخ إن كل اللي يمشي وراه يشيلوا صليبه قديم وجديد يشيلوا العار بس العار ده له أكاليل ما هي دي الإيمان أنت عندك إيمان أن التعب اللي هتتعبه في الدنيا له أكاليل في السماء وأن الاحتمال اللي هتحتمله له أفراح كبيرة لا, لا تقدر بثمن في السماء حاسبا عار المسيح يعني عار التبعية بتاعت ربنا كونه هيتحسب يهودي ده بالنسبة للمصريين ده عار حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزاين مصر ما هي الخزاين كانت هتبقى تحت إيده مش مهم لازم حكوا له قصة جده يوسف وقالوا له يوسف على فكرة كان يهودي وفضل ملتزم وماسك في إلهه ربنا خلاه يمسك خزائن مصر كلها في الآخر فاوعى تجري ورا الخزائن الخزائن سهلة خليك زي جدك يوسف خليك زي جدك الكبير إبراهيم ساب الغنى في العراق وفضل ماشي مع ربنا بقى أغنى واحد في الدنيا كل ده خده وهو صغير حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة يبقى موسى من يوم وأمه علمته كل ده تلمذة من أمه مفيش دروس مفيش كتاب في الوقت ده مفيش كتاب خالص ده موسى هو أول صفحة في التوراة قبل موسى مفيش حاجة كلها قصص متوارثة كلها إيمانيات داخل الإنسان الكتاب ده محفوظ جوه الأمهات فأمه هي اللي بتعلمه الإيمان إنما لا في كتاب ولا في أي حاجة كان ينظر إلى المجازاة يعني نظر إلى ما لا يرى المجازاة يعني إيه يعني في حاجة أخرى آه أمه قالت له كده وفي ثواب من الله للي هيمشي ورا ربنا ملوش تمن على الأرض وفي مجازاة في مكافأة بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد دي امتى دي طبعا في أحداث في النص بقى طبعا موسى افتكر انه يعني اكتفى بالجزئية دي وقال انا يهودي فخد على عاتقه يحرر اليهود انما ما رجعش لربنا لسه مش فاهم بيتعاملوا مع ربنا ازاي فقال خلاص انا ابقى ريس على اليهود فلقى اتنين يهود بيختصموا بلاش تتخصموا فواحد قال له انت ايه هتموتني زي ما موتت المصري امبارح لأن لقى واحد مصري بيضرب يهودي فمسك المصري موته ساعتها الإشاعة طلعت والسمعة طلعت إن موسى موت مصري عشان يهودي طبعا وصلت لفرعون ركب دماغه وقال ما هو أصله عبراني من الأول ودي كانت غلطة بنتي لازم يموت وتاني مرة قرار إعدام في حياته هو كان معدم من أول ما اتولد حكم عليه بالموت مرة أخرى المرة دي هرب هرب هرب لسينا بقى لأن سينا ما كانتش يعني كانت صحراوية أكتر ما كانش فرعون يعرف يوصل له بالساهل في سينا وباع القضية غالبا ندم غالبا يمكن ندم عن الإيمان اللي خده يمكن ندم عن القرار التبعية يمكن الشيطان جه في باله وقال له يا موسى حد يعمل كده حد يضيع من ايده تبقى تورث فرعون وفي الاخر تبقى راعي اغنام عشان شوية بس انفعالات دينية عشان كلام الست الوالدة زمان يا سيدي ده كلام ده ما يمكن خرافات ما يمكن قصص أسطورية فين إله إبراهيم وسايب شعبه ليه يتذل لو موجود ما هو الشيطان لما يحب ينغص من يومه بيعمل كده وعاش موسى في هواجس وأفكار وشكوك أربعين سنة في الصحراء والقصة مش قادرة تطلع من دماغه ذكريات مصر مش قادرة تطلع من دماغه فرعون وأمه اليهودية وأمه المصرية والخطوة اللي خدها والغلطة اللي ارتكبها وقعد أربعين سنة في الدوامة دي وهو حاسس إن حياته انتهت خلاص إيه قيمته بعد كده كراعي أغنام نكرة في الصحراء بالرغم إنه عنده ثقافة مش عند حد في الدنيا خلي بالكم ما هو الكبرياء الفراعنة كانوا بيربوا الكبرياء وعزة النفس الزيادة فهو كان عنده طبعا كابن ابنة فرعون بطولة وعلم وكبرياء إنما ده الدخدخ في أربعين سنة وهو بيعجز سنة بعد سنة وهو عمال يسوق أغنام يعني درس علوم السياسة والحرب وفي الآخر بيسوق شوية أغنام فكل الكرامة الزيادة دي اتكسرت لأنها كانت هتعطل كسرت مع الشمس بتاعت النهار ومع البرد بتاع الليل ومع العطش ومع الجري ورا الغنم لغاية ما وصل 80 سنة 80 سنة وحياته بقت ذكرى خلاص يعني خلاص بقى يعني المفروض انه بينتظر النهاية ويفاجأ بلقاء في الصحراء ربنا يكلمه في العليق يقول له موسى موسى ويقرب يقول له اخلع نعليك انت واقف على ارض مقدسة يسمع الكلام يقول له انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب انت فينك من 80 سنة انا سمعت عنك وانا في حضن امي وانا طفل وفضلت مستنيك 40 سنة تعمل حاجة لشعبك ما عملتش ويوم ما انا اتدخلت لقيتك مش في ظهري لقيتك انت اللي سبتني وبعتني جاي دلوقتي تقول لي أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إنما ربنا قال له يلا انزل مصر تعال ابعتك تشتغل بقى تشتغل إزاي وحاول موسى يتملص ويفلفص مفيش فايدة ربنا قال له هتنزل يعني هتنزل قال له مش هيصدقوني قال له هكون معاك ما بعرفش اتكلم هجيب هارون يتكلم عنك طب اديني أمارة قال له ارمي العصاية بتاعتك بقت تعبان جري قال له تعال امسكه من ديله مسكوا من ديله أصل الحية كانت إله من آلهة المصريين فكونوا بيمسك الحية تبقى عصاية دي ليها معنى أنت أقوى من آلهة المصريين عاوز أقول له كده الحية إله من الآلهة الفرعونية ف... وبعدين دخل إيدك في عبك تبقى أبرص البرص مرض مزعج جدا وملوش علاج خلها تاني شايف القضية سهلة إزاي أنت هتشتغل معايا أنا بقول لك احنا كبار فرعون صغير جنبك وهو مش مصدق في الاول طبعا انما لانه بقى متواضع بقى عارف انه صغير وعارف ان امكانياته قليله وبيتهته موسى كان بيتهته يتلعثم في الكلام وعجوز وبعدين عنده قرار اعدام من 40 سنه ما نعرفش التهمه وقعت ولا ما وقعتش واحد هربان من من قضية بقى لها 40 سنة كل دي حيثيات تخليه يجمد جدا انه يقوم بأي مهمة انما ربنا اصر فموسى نزل مصر ونزل بقى يطلب طلب في منتهى الصعوبة منتهى الاستفزاز يدخل لفرعون عين عينك ويقول له ربنا بتاعي بيقول طلع شعبي الصحراء يعبدوني والشعب ساعتها وصل نص مليون ناس حوالي 500 ألف ماشي يعني بتتكلم فيه طبعا دي بالنسبة له ثورة ده الراجل ده ثوراجي وعاوز يعمل مشكلة موسى خرج طبعا دخل لفرعون يقول له أطلق شعبي ربنا بيقول قال له لا أعرف ربنا ولا أعرفك أنت لولا أن التهمة وقعت عنك بحكم الزمن كان في زمان قطعنا رقبتك ومش معروف ده فرعون اللي كان في وقتها ولا فرعون اللي بعده ما هو في فرق 40 سنة فيقول له لا يقوم ربنا يضرب الضربة يدخل يقول له طب خلاص نفاصل يرجع تاني يعند يقول له لا يضرب الضربة ضربة في اتنين في تلاتة والمعجزات ورا بعض على يد هذا العجوز الضعيف اللي ما بيعرفش يقول جملتين على بعض الهربان من قضية قتل شوفوا ربنا بيشتغل بإيه لكن بقى إيمانه صخر وكل ضربة بتثبت إيمانه وبتحسسه أنه أقوى في الأول يمكن دخل لفرعون وهو مهزوز إنما مرة في مرة لا ده فرعون اللي بقى خايف وموسى داخل لدرجة آخر مرة فرعون قال له ما تورينيش وشك تاني قال له أنت قلت كده فأنا اللي مش هشوف وشك تاني أنت هتموت بسبب الكلمة دي يعني بدل ما فرعون يرعبه موسى اللي بقى يرعبه وبعدين بقى تيجي الآية اللي قالها بولس هنا بالإيمان ترك مصر ترك مصر دي ليلة الفصح ترك مصر يعني واخد النص مليون وراه الراجل العجوز ده سايقهم على الصحراء ومش عارفين رايحين فين وهم كلهم شعب فقير جدا لأنه مذلول بقاله 400 سنة فمعهمش حاجة غير خائف من غضب الملك وعارف ان في طار بايت لان في الليلة اللي سابوا مصر بيوت مصر كلها نحت في بكر في كل بيت مات بسبب موسى الملعون ده في نظرهم يعني ففي طار ونار جوه فرعون وناسه مش ممكن يهدى فطالع فرعون بجيش ورا موسى مستحلف لازم يموته ويموت كل اليهود السبب دول فبيقول خرج غير خائف من غضب الملك الآية دي من أجمل الآيات بقى في الإيمان لأنه تشدد كأنه يرى ما لا يرى خلاص وصل بقى لحبة الخردل جابها خلاص استوت بقت حبة خردل متكاملة كان يرى ما لا يرى خلاص مبقاش بيتهز تاني شايف ربنا معاه لما يطلع فرعون وكل جيش المصريين مش مش خايف وقف موسى في أصعب موقف وقف قدام بحر بدون أي وعد ربنا ما اتفقش معاه على خطة لا يفتح بحر ولا كلام من ده قال له اطلع وخلاص خرج وصل للبحر لقى المصريين جايين وراه بالمراكب بتاعتهم اللي هي المدرعات وقتها اللي هي العربيات الحربية دي اللي بيجروها الخيل ودي كانت حاجات خطيرة جدا زي الدبابات دلوقتي في نظرهم وهم طبعا ما عندهمش جيش أساسا وكل الشعب كل الشعب شك وضعف وانهار نفسيا وجدف على موسى وعلى ربنا ودعوى ان موسى هو اللي ضيع الدنيا وهو اللي بوظ الدنيا يا ريتنا متنا في مصر ما كناش نتذبح عند البحر كده مفيش غير موسى اللي وقف بإيمان عجيب يتحدى نص مليون شخص بيقولوا له انت مجنون وبيتحدى بحر مش شايف اخر وبيتحدى جيش اعظم جيش في زمنه هو معهوش حاجة خالص لانه تشدد كأنه يرى ما لا يرى قال لهم الكلمة المشهورة بتاعته قفوا وانظروا خلاص الرب اتفرجوا ربنا هيعمل ايه هيعمل ايه يعني مش عارف تصوروا لو واحد قال له طب يعني هيعمل ايه يقول له لا مش عارف تبقى يعني هو فعلا مش عارف بس هو متأكد ما هو دي يرى ما لا يرى إيقان بأمور لا ترى ثقة بما يرجى أنا عندي رجاء في ربنا هيعمل حاجة إيه مش عارف وهي مسافة كام ساعة بس ليلة أصعب ليالي العمر في نظري في حياة موسى الليلة اللي فرعون عمال يقرب والجيش الشعب كله مستني الفجر عشان يذبحوا مش عارفين هيحصل لهم ايه الليلة دي بس وقف يصلي موسى وفي آخرها مسك العصاية الحية اللي تغلب آلهة المصريين وضرب البحر بإيمان ربنا قال له اضرب البحر ضرب البحر شق البحر معجزة عجيبة لا يتصورها العقل ومهما يعني حاولنا نتخيلها مش ممكن نتخيل جمالها لكن ربنا عاوز يقول طبيعة تتراجع أمام الإيمان معجزة بقى على مستوى عالمي مش على مستوى شخصي والمية تقف سور كتاب يقول كده المية تقف سور وهم يعدوا تخيلوا ان احنا زي الأقزام داخلين جوه صندوق سمك كده حوض سمك وعايزين نتفرج والسمك على يمنا وعلى شمالنا والبحر المية فوق يعني ممكن يكونوا ماشيين في أعماق بحر مثلا أربعة خمسة عشرة متر محدش عارف فسور المية واقف عالي جدا مية واقف لهم سور وهم بيتمشوا جوه البحر ومش واحد واثنين وثلاثة نص مليون واحد لازم البحر يستناهم كلهم ما يعدوا لأن موسى بيقول كده موسى عاوز كده ودايما اتخيل العيال كانت مبسوطة قوي في الفسحة دي ها dive بيسموها ايه بقى ال snorkeling ببلاش بقى واتفرجوا على السمك العيال اكتر ناس تستمتع بالمعجزات او بالحب الايمان الم... ال... كانوا اكيد اليهود خايفين ومرعوبين انما الاطفال منظر مسلي جدا ومبسوطين اطفال يعدوا الحياة من الارض للسماء هوا سهولة جدا انما الكبار اللي بيفكروا دول مخهم تعبوا فيعدي عشان يطلع موسى وبعدين فرعون هيعدي سكة سلكة إنما لا في عصاية والعصاية تقفل البحر يتقفل على الشيطان وكل جيشه ويهلك الشيطان وتبقى قصة عبور الشعب هي قصة الخلاص في الكتاب المقدس اللي مفتاحها كلمة واحدة آمن موسى تشدد كأنه يرى ما لا يرى مفتاح القصة كلها الكلمة دي أن موسى جاب حبة الخردل خلاص وصلت بقت عنده في قلبه هذا الشيخ العجوز بقى عنده الكنز اللي ملوش تمن اللي ده الإنسان زي ما قال المسيح عليها يبيع كل حاجة في الدنيا ويشتري الجوهرة الغالية دي حبة الخردل والعبور ده هو البصخة هو الفصح هو اللي الكنيسة بتعيد عليه كل ليلة وتقول موسى عدى واحنا بنعدي موسى بتاعنا ربنا يسوع المسيح عبرنا من عبودية الموت في العالم إلى حرية المجد في السماء يعني دي البروفا بس البروفا اللي عملها ربنا مع موسى عشان الحقيقة بقى في المسيح له المجد اللي بينقلنا من الأرض للسماء بشكل أكثر معجزي من اللي عمله موسى فيقول بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأفكار إنما الإيمان كان فيه بنود تاني قال له هتعمل حاجة غريبة هيجتمعوا كل مجموعة من اليهود في بيت ويذبحوا خروف وما ناس غلابة ما عندهمش كتير فيتلموا مع بعض والخروف يرشوا الدم بطريقة صليب كده على باب البيت ومحدش يطلع بره البيت عشان الموت هيعدي لو لقى الدم مش هيقرب لو ما لقاش علامة الدم هيدخل البيت شوفوا المعاني قد كده دقيقة أرى الدم فأعبر عنكم قلبك عليه علامة الدم ما يقربش منك الموت ليس موت لعبيدك باص لازم تقوم وتدخل السماء مفيش علامة الدم هتموت زيك زي الفراعنة لأنك معلكش ختم ما عليكش مناعة ما عندكش حماية هو ده الفصح اليهودي اللي لغاية النهاردة بيعيدوا بيه وهو ده الفصح اللي عمله المسيح وده اللي قاله بولس فصحنا المسيح ذبح لأجلنا وحط الدم على أبواب بيوتنا وأبواب حياتنا عشان يعبر عنا الموت ما يدخلش علينا أبدا ويبقى ما فيش خوف من الموت إلى الأبد بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابس الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا القصة ما خلصتش على كده ده بولس بس ادانا عينات إنما دخلوا الصحراء طبعا يعني كأنهم بيتفرجوا على فيلم أو حلم من جمال اللي بيحصل إنما اليهود دول يهود صعبين جدا ما فاتش أيام وكل اللي شافوه راح من دماغهم وبدأ التذمر والشكوى والاعتراض والتجديف والكفر بكل الأشكال يعني ما كنا في مصر مرتاحين كانوا يقولوا كده وهم مذلولين جايبنا الصحراء نموت من الجوع جايبنا ما فيش نقطة مية وموسى ما عندوش حل موسى عنده حل واحد بس عصاية وكلمة عصايته ويا رب ما عندوش غير كده هو بيجر رجليه جار إنما العصاية والكلمة مع حبة الخردل يسوقوا النص مليون نسم 40 سنة يا رب عاوزين مية اضرب الصخر تطلع مية والعجيب بولس يقول صخرة تابعتهم كأن الصخرة كانت بتمشي وراهم زي الأفلام أو يمكن معناها منين ما كانوا يوصلوا في سينا أي صخرة يخبطها موسى تطلع مية خلاص والصخرة كانت المسيح إشارة يعني أن ضرب المسيح أو صلب المسيح يطلع الماء الحي اللي يسقي الناس ويديهم حياة أبدية الروح القدس ففضلوا عايشين خلي بالكم اليهود قدامهم رجل الإيمان جاب حبة الخردل من بدر وصل لها خلاص قدوة ما بعدها قدوة في الإيمان وقدامهم معجزات يومية يعني تصور انت كل يوم بتشرب من صخرة بتطلع مية دي معجزة مستمر وبعد شوية صغيرة الأكل بقى عبارة عن إيه السماء بتنزل أكل بقت معجزة يومية والمطخرة بتطلع مية والسماء بتنزل من عملوا تمثال وعبدوه وكفروا بربنا يا ساتر يا رب عشان كده كنا بنقول المعجزة مش شرط تخلي الناس تؤمن هي ناس عايشة في معجزة مستمرة ومجرد موسى غاب عنهم أربعين يوم عملوا عجل ذهبي وقالوا ده إلهنا اللي طلعنا من أرض مصر وبدأوا يعبدوا بطريقة الوثنية فيزنوا لأن كان من طقوس الوثنية الزنا فلما نزل موسى من الجبل انفعل والأول مرة نسمع أن موسى طويل البال اللي ما كانش بيزعق في غنمة اتعصب وكسر لوحة العهد رجل الله اللي عايش بإيمان دخل السماء أو دخل فوق الجبل ورأى ما لا يرى إزاي موسى قعدت 40 يوم مع ربنا سر مش هنعرفه غير لما نشوف موسى في السماء كنتوا بتقولوا إيه 40 يوم ما جعتش ما عطشتش لا طبعا هي معجزة فهو مش حاسس بأي حاجة كأنه في السماء عشان كده في آخر سفر التثنية يقول كلمة غريبة أوي الكتاب يقول لم يكن إنسان مثل موسى لأن الله كان يكلمه كمن يكلم الصاحب صاحبه يعني ما فيش إنسان وصل للمستوى ده أن ربنا يبقى موسى صاحبه يقعدوا مع بعض بالأيام ما يزهقوش وهو ما طلعش 40 يوم مرة واحدة طلع تقريبا ثلاث مرات ثلاث أربعينات الخلوة عنده مش ساعة في الأسبوع الخلوة عنده 40 يوم يطلع ينسى نفسه بعد ما كسر اللحين طلع تاني قال له سوري قال له خد لحين تاني كلام ربنا معلش ده موسى برضه ده موسى وأي حد خد لحين غيرهم ولا يهمك وسامحه على غلطة رهيبة انه كسر لوحان العيب بس هو كان متنرفز وعدت وما عاقبوش عليها بأي شكل آه بعد كده موسى آه الموضوع ما بيقفش عند كده بيطلع له أعداء في البرية شعوب بتحارب وشعوب عمالقة يسموها عماليق رمز للشياطين طوال وعراض وأجسامه ومعاه فراخ هو معاه ناس تعبانة خالص وربنا يقول له ما يهمكش طب ايه ما ينفيش تكافؤ مفيش مشاكل تعالى لي فوق حاضر يا رب يطلع فوق اعمل ايه ارفع ايديك حاضر يا رب اعمل كده حاضر اعمل كده خليك كده خليني كده خليك كده اه ما انت اقعد اتكلم معايا وانت عامل كده حاضر يقعد يكلم ربنا وهو عامل كده يقوم اليهود يغلبه تحت ينزل ايده يلاقي اليهود اتغلب فيقول له ارفع ايدك ارفع ايدك وبعدين راجل عجوز يعني مش مستحمل فينزل ايده يلاقي الناس هتتغلب فجابوا له اتنين يرفعوا له ايديه وقفوا له اتنين يسندوا له ايديه انت بس منظر يا موسى انت منظر انا بس عاوز حبة الخردل تبقى قدام عيني كده اتفرج عليك على ايمانك وانا اعمل كل حاجة في الدنيا انت عليك بس تقدم لي حبة الخردل عليك تديني الايمان والثقة اللي عندك قدام كل العالم كده وسيبني انا اخلص كل شغل الدنيا عليا انا الحروب تخلص والمشاكل تخلص وتغلب عماليق انت بس خليك رافع ايديك وقول يا رب وقلبك بيدق وحبة الخردل فيه وبس مش مطلوب اكتر من كده من موسى والشعب يغلب عماليق اللي ما بيتغلبش ايه ده حبة خردل مفيش اي منطق في اللي بيحصل آه موسى بقى طبعا استهواه الموضوع وبقى يعني عاشق لله ففي مرة بقى بيتدلع على ربنا يقول له أشوف وشك لازم أشوف وشك أرني وجهك وربنا يتقل يقول له لا محدش شافها دي طول بالك قال له لا ويلح موسى ويزن زي العيال يقول أنا قعدت معاك كل ده لازم أشوفك وربنا يقول له ما يصحش لسه بدري ألف ونص لسه ويقول له لا أرني وجهك لازم أشوف وشك خلاص بقى ما هو يرى ما لا يرى من بدري وبعدين يقول له طب هحطك في الصخرة الصخرة هي المسيح ادخل في حضن المسيح وأجيز مجدي أمامك بس هعدي من قدامك لأنه لا يراني الإنسان ويعيش أنت بتطلب يعني السماء لسه السماء شوية فاضل عليها شوية صغيرة ويحصل موقف عجيب لا يمكن العقل يتخيله انه كأن موسى رأى مجد الله وهو على الارض شافه من ظهره يعني بالبلدي عشان يعني ايه وراله زي اللي شافه بولس كده في السماء شاف المسيح في مجده شاف كل حاجة موسى كل ده بالإيمان وتستمر حياة موسى ويعجز وبعدين ربنا يقول له بلاش تدخل انت كنعان يقول له مفيش مشاكل في ناس بيصعب عليها ازاي ربنا ما دخلش موسى كنعان كنعان ايه هو مش في بال موسى خالص كنعان كنعان دي بتاعت الناس اللي تحت خليهم يورثوا كنعان موسى عاوز الجبل واللي بعد الجبل موسى لا يستهوي بالإيمان إلا قعدة الجبل وما وراء الجبل الذي اعتاد أن يرى ما لا يرى لا يطلب أبدا ما يرى خلاص ما يقولولوش كنعان أبدا كنعان ملهاش تمن مع أن هي الهدف كانت من 40 سنة أن هم يوصلوا إنما يوصلوا اليهود لكن موسى أصبح رجل الله خلاص والمسيح يقول له لا هندخل كنعان سوا يقول له إمتى يقول له بس ألف ونص ويجيبوا المسيح له المجد جوه كنعان إمتى يوم التجلي حين يظهر المسيح في مجده يجيب موسى من ايده يقول له تعالى خليك معايا اهو هاي الحته اللي دخلوها اليهود ولادك اللي طلعوا عينيك وعينيك لكن موسى برضه عينيه ما تنزلش عن ربنا يسوع المسيح لا يبص لا لأورشليم ولا لكنعان ولا للكلام ده إنما هو حبة الخردل اللي جواه تخليه مش عاوز يشوف غير ربنا قصة موسى قصة جميلة بتورينا ازاي واحد بدأ حياته بقتل وبكبرياء وبعظمة أرضية وبمجد بشري وانتهت حياته إلى أعظم أنبياء العهد القديم صاحب التوراة صديق الله حاجة يعني مش مش عادية احنا يعني محدش فيكم يمكن جاب التمانين حتى لو جبتوا 80 سنة دي بداية يلا هي دي البداية الحلوة لا ما تستناش لل 80 يعني لكن أنا أقصد ما فيش حاجة اسمها اتأخرت وساعات يكون الوقت ده هو الوقت اللي ممكن تبتدي فيه تنشغل ازاي تكون حبة الخردل ازاي توصل انك تتشدد كأنك ترى ما لا يرى يمكن محتاج البرية يمكن محتاج الغنم يمكن محتاج العصاية يمكن محتاج شوية سهر يمكن محتاج حاجات كتير عشان توصلك يمكن محتاج تتهته الأول يمكن محتاج حاجات كتير بس ولتكن كل ده مقبول في السكة بس توصل في الآخر إلى حاجة من اللي وصل لموسى لإلهنا كل مجد وكرامة لأبدا